باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد موضوع بعنوان لكنه اخلى نفسه اخذا صوره عبد اراجع معاكم تاني امبارح اتكلمنا عن لكن الموجودة في سفر يونان طردت من أمام عينيك ولكنني أعود أنظر هيكل قدسك وبالمرة رجعنا كل الأصوات اللي ممكن يسمعها يونان وتأثيرها عليهم النهاردة خدنا لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم خدنا كمان لكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة المرة دي عاوزين ناخد واحدة من حياة ربنا يسوع له المجد هو نفسه في حياته لكن هي مقصود بيها ايه أبسطها وبعدين نمشي بقى حتة حتة لأن فيها شغل جميل المسيح له المجد إله ولكنه صار إنسانا لكن أدي لكن هو إله حقيقي إله حق من إله حق نور من نور كل الطبيعة الإلهية فيه كل الصفات اللاهوتية فيه ولكنه تجسد وتأنس وحل بيننا وبقى إنسان زينا يأكل ويشرب ويتعب ويبكي ويتألم ويموت ولكنه ده لكنه دي جابته من السماء والأرض عشان كده يقول إيه لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد تعالوا نشوف إمتى بولس قالها كان بيقولها مش وهو بيركز على المسيح له المجد الحقيقة كان بيعلمنا درس مهم قوي في التواضع ودايما معلمنا بولس لما يقول درس على طول يرجعوا للمسيح الأول المسيح له المجد هو المثل الأعلى في كل الدروس الروحية مفيش فضيلة إلا وتلاقيها في المسيح نفسه ومنه تاخد من ملئه نحن جميعا أخذناه فيقول لا تنظروا في فيليب 2 لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا يعني الواحد ما يبصش على نفسه عاوز ايه محتاج ايه نفسه في ايه بص كمان الناس انت محتاج الناس تكرمك والناس كمان محتاجة تكريم انت محتاج ترتاح والناس محتاجة ترتاح فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا يعني فكرة to consider others انك دايما مشغول بالناس مش مشغول بنفسك ده الفكر بتاع المسيح ربنا يسوع دايما فكره في الناس مش في نفسه قال ما ابن الإنسان ما جاء ليخدم بل ليخدم فدايما ربنا يسوع بيفكر في اللي حواليه مش بيفكر في نفسه أبدا الذي هيبتدي بقى يتكلم عن المسيح كمثل في الحتة دي انه عايش لحساب غيره مش لحساب نفسه الذي إذ كان في صورة الله الحتة دي بقى بتعمل أزمة في اللاهوت ليه يعني إيه إذ كان في صورة الله وإيه الفرق بيننا إحنا كبشر صورة الله ومثاله وبين المسيح خلي بالكم ساعات اللاهوتيين يقولوا إيه لا بولس هنا كان دقيق قال المسيح في صورة الله إنما في التكوين يقول إحنا اتخلقنا إيه على صورة الله في فرق يعني إيه هنا مقصود بيها أن المسيح هو الله المنظور هو الإله اللي ممكن تشوفه لأن الآب لا يرى زي إيه زي ما نقول الشمس قرص الشمس محدش دخل جواها إنما نور الشمس ده اللي بنشوفه من الشمس لكن نور الشمس والشمس مفيش فرق واخدين بالكم لكن إحنا اتخلقنا على صورة الله يعني إحنا اتخلقنا على المسيح أتاري الحكاية كده عشان كده في واحد يقول ايه هو المسيح اقدم ولا ادم طبعا المسيح بس قبل تجسده لكن المسيح له المجد الصورة اللي هو جاي عليها في ملء الزمان عمل عليها ادم تاني المسيح له المجد كل حاجة جواه ترتيباته وتدبيره قبل الازمنة فهو عارف انه هيجي في يوم من الايام بالشكل الفلاني على هذا الشكل الانساني اللي المسيح كان هياخده خلق آدم على الشكل ده فيطلع أن الأقدم هو المسيح مش آدم إنما زمنيا قصاد عينينا بآدم الأول وبعدين نوح وبعدين إبراهيم وبعدين يعقوب وبعدين موسى وبعدين ده وفين لما جه المسيح له المجد وعشان كده مرة في حوار مع اليهود ربنا يسوع له المجد قال لهم أبوكم إبراهيم كان فات 2000 سنة على إبراهيم اشتهى أن يرى يومي فرأى فاتغاظوا جدا قالوا له ما جبتش 50 سنة وشفت أبونا إبراهيم قال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن دي تسري على الكل قبل أن يكون آدم أنا كائن قبل أن يكون موسى أنا كائن قبل أن يكون داود أنا كائن كل اللي قبل المسيح دول دول ماشيين مع الزمن محدودين بزمن إنما المسيح قبل الزمن وده اللغز اللي قاله يوحنا المعمدان لما قال كلمة كده كانت غريبة على مسامح الناس قال يأتي بعدي ها الذي هو قبلي يا عم الكلام يعني ايه بقى يأتي اللي جاي ورايا اللي جاي بعديا قبل مني بعدين يأتي بعدي من هو قبلي الذي صار قدامي اخر لخبطه ايه ده بقى هو قبلك ولا بعدك ما تريحنا لا هو قبلي وبعدي هو الكل في الكل هو قبل مني طبعا كإله لكن بعد مني في ميعاد تجسده وظهوره وخدمته لكن هو قبل مني لأنه قبل أن يكون هو ايفر بقى أنا كائن فالمسيح له المجد إذ كان في صورة الله يعني هو الله المنظور لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله الآية دي برضو تركيبها العربي صعب شوية يعني إيه لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله مقصود بها إيه كان معادلا لله حقا وليس اختلاسا فهمنا خلسة دي يعني اختلاس يعني أنا لما أقول الكوباية دي بتاعتي أبقى حرامي لأنها مش بتاعتي اختلستها مش حقي لكن هي لو بتاعتي وقلت دي بتاعتي خلاص تبقى مش خلسة فحقا أي واحد في التاريخ قال أنا ربنا كان كذاب ما عدا ربنا يسوع له المجد لما قال أنا هو يعني أنا هو الله لم يكن اختلاسا ما كانش سريع كل الآلهة بتوع الفراعنة والآلهة بتوع الوثنيين والآلهة كل دول كان اختلاس خدوا حق ربنا ونسبوه لنفسهم إنما المسيح لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله يعني هو إله حقيقي معادل لله الآب تماما فاهمنا يبقى هو المقدمة دي بيعمل ايه بيأكد ان المسيح إله قبل ما يقول لكن بيأكد عظمته قدسته كماله كإله فبيقول المسيح يسوع الذي كان في صورة الله ولم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه أخلى نفسه يعني إيه بالبلد كده يعني تنازل تنازل تواضع ترك المجد أو المكان اللي هو فيه أخلى نفسه آخذا صورة عبد فرق كبير قوي يبقى هو سيد وخد صورة العبد يبقى التجسد في الحتة دي المسيح له المجد هو السيد الخالق الإله ولكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد عبد يعني إيه؟ يعني صائرا في شبه الناس بقى واحد شبهنا تمام زينا زيه بقى وإذ وجد في الهيئة كإنسان يعني بما أنه بقى إنسان زينا هيئته إنسان شكله إنسان حقيقته إنسان طب الإنسان لازم يموت قال ما فيش معنى نموت كمان إذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه تاني ما كفاية أول مرة انت نزلت من السماء للأرض قال لا ما انا هنزل الارض تحت كمان بكل رجلين الناس كلها طب انت بقيت انسان زينا زيك قال لا انا كمان ابقى اقل منكم كمان ازاي يا رب قال عشان ارفعكم فانا هموت موتة ما حدش فيكم يقبلها فوضع نفسه زي اخلى نفسه كانها درجة تانية وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب اصعب موت لأن المسيح لو المجد كان ممكن ما يموتش لأنه بلا خطية واحدة واخدين بالكم هو كإنسان جسده ممكن يموت طبعا لكن احنا بنقول له قدوس الحي الذي لا يموت ودي حاجة محيرة احنا بنقول له قدوس الحي الذي لا يموت واحنا بندفنه طب ما هو بيموت اهو ايوه ما هو من ناحية لاهوته لا يموت من ناحية ناسوته يموت لأن هو يحمل طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية كونه إله ما بيموتش كونه إنسان بيموت في الحالتين تمشي أطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم قال حد هيقول هتلخبطونا رفعه الله مش هو الله أيوة لأنه خد صورة إنسان دلوقتي وصورة عبد فبقى يتعامل زينا زيه فمستني الآب السماوي ربنا يرفعه يكرمه على كل الغلب اللي شافه ده واخدين بالكم لكن هو نفسه قال أنا لي سلطان أن أضع نفسي ولي سلطان أن أخذها ده السلطان الإلهي محدش فينا يقدر يقول كده حد فيكم يقدر يقول أنا أقدر أحط نفسي في الموت وأخدها تاني من الموت لا تقدرش تقول كده الوحيد اللي يقدر يقول كده المسيح لأنه لاهوته ما فرقش ناسوته لحظة فبقوة لاهوته يقدر يموت ويقوم ماشي رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب يعني إيه حين ارتفع المسيح في مجده قام من الأموات وصعد للسماوات أعلن تماما لكل الأجيال أن يسوع المسيح الإنسان المذلول المصلوب هو رب كل الأرباب يعني الحقيقة لم تعلن كاملة إلا بانتهاء رسالته على الأرض فرفع في المجد يعني في الصليب احنا النهاردة بنقول له ثوك تاتي جوم لك القوة والمجد إنما هو كان مصلوب ساعتها كان بيهان كانش حد عارف مجده محدش كان شايف حقيقته لكن بقيامته من الموت وصعوده للسماء رفع في المجد احنا موضوعنا مش لاهوتي ومش عن التجسد احنا عايزين نركز على التعبير اللي قاله بولس لكنه أخلى نفسه أخلى نفسه يعني المسيح نزل تنازل تواضع غشينا الحتة دي أو غشها القديس إغريغوريوس في القداس الإغريغوري المشهور لما بيقول له أنت الكائن في كل زمان أتيت إلينا على الأرض شوف التعبير أنت الكائن في كل زمان قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن فأنت الكائن قبل كل الأزمنة أتيت إلينا على الأرض أتيت إلى بطن العذراء جيت في مكان وفي زمان أيها الغير المحوى أو المحوي يعني أنت ما فيش حاجة تحدك إذ أنت الإله خلي بالكم بقى العربي برضه صعب في الحتة دي لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله اللي هي بالظبط إيه لم يحسب خلسة أن يكون مساويا لله العربي القديم صعب شوية فبدل خلسة سموها اختطافا ماشي مهم تتفهم وخلاص فبيقول له أنت الإله حقا حقا وليس اختطافا ولا خلسة فاهمين فخدوا ترجمة اللي قاله بولس ده لم يحسب خلسة أن يكون مساوي لله بنقولها إيه لم تضمر اختطافا أن تكون مساوي لله يعني حين أعلنت أنك أنت الله لم يكن لا اختلاس ولا اختطاف ولا سرقة ده حقك دي حقيقتك مش كدبة لكن هي نفس اللكن بتاعت بولس هي بتاعت غرغوريوس دلوقتي لكن وضعت ذاتك احنا بنخاطب المسيح نفسه يعني بولس كان بيتكلم عنه انما احنا بنحكي معاه لكن هي نفس القصة بولس قال هو اخلى نفسه فاحنا بنقول له لكنك وضعت ذاتك واخذت شكل العبد واضح انه نقلها من فيليب 2 شكل العبد نفس التعبير اللي قاله بولس اخذا صورة عبد طبعا عبد مقصود بيها كإنسان الإنسان عبد ليه لأنه مخلوق ملك لسيده مهما كان الله هو السيد والإنسان هو العبد مهما تجملنا في الصورة المسيح هو اللي عملنا ربنا عملك فانت ملكه كونه بقى بيعاملنا كبنين بس احنا في الأول وفي الآخر برضو مخلوقات عبيد أخذت شكل العبد وباركت طبيعتي فيك يعني ايه طبيعتي أنا كإنسان خدتها وشرفتها لما بقيت فيها باركت طبيعتي فيك يعني خدت طبيعتي أنا ولزقتها في طبيعتك فتشرفنا بيك يا رب لأنك دخلت عالمنا وطبيعتنا بقيت واحد مننا شرفت البشرية يا رب لأنك أنت منتش إنسان عادي ضعيف زي حالتنا لكن لما بقيت إنسان شرفتنا فباركت طبيعتي فيك وأكملت ناموسك عني ولا واحد خد عشرة على عشرة في الناموس إنما المسيح له المجد خد عشرة على عشرة طبعا لأن ولا واحد ما بيغلطش المسيح ما بيغلطش يقول الكتاب ليس بار ليس ولا واحد ده إعلان الكتاب قفل على الكل يقول الكتاب أغلق على الكل قديم وجديد أمم ويهود ما حدش نجح من ناحية الناموس يعني البر ال perfection انك تعمل كل المطلوب ولا واحد فلما المسيح جه وخد طبيعتنا عمل ال perfection ده اكملت ناموسك عني عملت اللي انا ما كنتش قادر اعمله يا رب نفذت كل الصح أريتني ابتدينا نحكي مع ربنا يسوع وابتدى نحكي عن اللي عمله لما تجسد كان ناوي على إيه ودخلنا في تفاصيل الصليب بعد كده نرجع لكنه أخلى نفسه احنا عاوزين نفكر في حتة الإخلاء الإخلاء هو طريق الخلاص أو طريق الفداء لولا المسيح له المجد أخلى نفسه جه بقى عبد ومات موت الصليب احنا كلنا كنا رحنا جهنم ولا يمكن لنا أن نتبع المسيح من الأرض للسماء إلا عن طريق الإخلاء تاني المسيح جالنا من السماء للأرض بالإخلاء بالتنازل بالتواضع واحنا مش هننفع نطلع وراه من من الارض للسماء الا بطريق التواضع برضه لما نتواضع زيه طب احنا طب احنا بشر معلش هنشوف تمشي ازاي لكن هي دي طريق الخلاص ده طريق الفداء اخلى نفسه اخدا صورة عبد عشان كده اول التعبير المشهور بتاع ربنا يسوع ان اراد احد ان ياتي ورائي انت رايح على فين يا رب على السماء يعمل اول حاجه ايه فلينكر ذاته هي ذاتها اللي اسمها ايه اخلى نفسه ينكر ذاته زي بالظبط فكره اخلى نفسه المسيح جالنا بالاخلاء عشان ياخدنا بالاخلاء او بانكار الذات ايمان الاخلاء مش بس في التنازل الالهي العجيب من كونه اله حقيقي الى شكل العبد ده كمان هو في اختياراته في مجيئه على الأرض كلها تنازلات تنازل أنه يختار تبقى أمه عذراء فقيرة في بلد فقيرة ده اللي هيجي الدنيا ده ربنا له المجد ده يختار بقى إيه ملكة عظيمة جدا ويختار واحدة مشهورة جدا ويختار لا لا لا لا ده اختار فتاة يعني محدش يسمع عنها في جيلها طبعا دلوقتي الدنيا كلها تسمع بيه إنما اختار الفتاة الفقيرة الصغيرة اللي قلبها زي الفقل إنما أي إمكانيات تانية في الدنيا مفيش لا نسب ولا حسب ولا غنى ولا فلوس ولا كلام من ده ومش بس الأم الغلبانة دي يختار بلد أسوأ بلد في زمانها حتة قرية تعبانة ما حدش كان يسمع بيها برضه من بعد ما داوود اتولد فيها قفلت بقتش بتطلع حد كويس بيت لحم دي صغرى حتى في ميخا خمسة يقول أنت يا بيت لحم لست صغرى ما عدتيش صغرى أنت كنت فعلا حتة قرية صغيرة لكن ما عدتيش لست الصغرى في ولاية يهوذا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل يختار كمان مزود ده, ده زودتها يا رب طب اتولد في حتة فقيرة وخلاص أي فرشة فقيرة لا مش فرشة فقيرة عادية لما يتحط جسده الرقيق وهو طفل لسه ساعات من ولادته بيتحط في صندوق خشب على فرشة من القش أكل الحيوانات والبهايم ده مين يقبل الكلام ده كل ده اسمه أخلى ذاته ده الواحد ده ساعات في ناس تتكسف تقول أنا اتولدت في قرية كذا مركز كذا محافظة كذا النهاردة في ناس بتتكسف تقول الكلام ده بالك المسيح له المجد رب الكل ما اتكسفش يقول اتولدت في عشة في حتة اسمها بيت لحم في قرية من أفقر قرى فلسطين اللي كانت أساسا بلد فقيرة الحكاية كلها إخلاء واللي هياخد باله منه واللي مسؤول عنده حتة راجل نجار عجوز بتول اسمه يوسف النجار طب رب خلي لك يعني رئيس جيش ولا ملك ولا يبقى بودي جارد ليك يعني جاب راجل عجوز أساسا عاوز اللي يخدمه يبقى هو ده المسؤول عنك كل ده اختيارات تحت بند أخلى نفسه أخذها صورة عبد كل ده في موضوع التواضع ربنا يسوع كان ممكن يختار براحته وما كانش حد يعني كنا هنقول له طبعا كتر خيرك انك جيت حتى لو جيت يعني اعظم ملك على الارض على اعظم عرش في الدنيا كنا نقول تمام ده لسه ده مسافة يومين ولقينا الدنيا هاجت وماجت لأن الشيطان ابتدى يقلق و- وهيرودس أصدر قرار بإعدامه طب يا رب ما تطير هيرودس وتطير غير هيرودس كمان لا لا ههرب تهرب ايه الإخلاء ده ايه التواضع ده تهرب ليه طب ما تقف له ما تقف له يا رب يعني هيرودس ده يقدر عليك ايه حتة هيرودس ده يعني لا لا هنهرب نهرب ونروح مصر نقعد ثلاث سنين ونلف من بلد لبلد عشان الحامية الرومانية بيجروا وراه حوالي ثلاث سنين يلف في قرى مصر عشان يبارك بلادنا طبعا لكن فكرة الهروب في ذاتها إخلاء وبعدين يرجع فربنا لقى بلد تانية سمعتها أسوأ اسمها الناصرة قال له ايه بقى عشان تاخد اللقب التاني انت بتلح وكمان تاخد لقب الناصري عشان تكمل يعني طب ده الناصرة دي سمعتها كان المثل البلد يقول أمن الناصرة يخرج شيء صالح يعني هو الحتة دي بتطلع حد عدل هو بقى قال بس أنا عاوز الحتة دي ما نشوف دلوقتي اشمعنى ليه بيعمل كده وبعدين وبعدين تمر الأيام يفضل ربنا يسوع له المجد الإله الحقيقي الذي لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله قاعد في الأرض بتعمل يا رب بشتغل نجار يا رب يعني ده كلام قاعد في الدنيا بتشتغل نجار 30 سنة ويدفن في يوسف كده في منتصف في هو 16 سنة ويرعى أمه وعايش نجار طب يا رب ده كتير قوي قال معلش خليهم بس يفهموا اللي أنا عاوز أقوله يا رب يفهموا وبعدين يطلع يوحنا المعمدان السابق السابق يعني هو مجهزه يسبقه أعظم مواليد النساء بشهادة المسيح وبعدين يوحنا يعمل بقى النهضة الروحية والناس كلها تطلع تتوب فالمسيح يقف في الصف في الطابور طابور ايه فيوحنا يف- يف- يلقطه يفهمه بالروح طبعا لأن يوحنا ده ممتلئ بالروح فيقول له أنت تجي لنا ده انا اللي محتاج اتعمد منك انا عامد كل البشر اه بس منك انت لا انت اللي تعمدني قال له اسمح بس دلوقتي اسمح الان وينزل ربنا يسوع له المجد يحط راسه تحت ايد يوحنا الصوره الايقونه الجميله طبعا يوحنا اكيد كان بيترهش حط ايدي ازاي عليه قال له اعمل اللي بقول لك عليه هو نظام الاخلاء كده هي فلسفة الإنكار كده التواضع كده ده أنا نزلت من السماء مش هحط إيه راسي تحت إيدك ده أنا هحط راسي في التراب في الآخر ده أنا هحط راسي تحت إيدين اليهود ده أنا هحط راسي تحت إكليل شوك إيدك إيه حط إيدك ما يهمكش منتهى التواضع والإخلاء يبتدي بقى خدمته يختار تلاميذ هات يا رب بقى فلاسفة اليونان طلع لك أرسطو وأفلاطون وسقراط ناس بقى بتفهم محترمة كده تقدر تغير شكل الدنيا وتعلم قام جاب شوية صيادين جهلة على واحد عشار على واحد ثورجي اسمه الغيور كان مطلوب القبض عليه على ايش الناس دي قال هما دول التلاميذ دول هيغيروا شكل الدنيا يا رب اختار ناس كويسة تشرفك ما انت ممكن تختار اللي انت عاوزه لا لا ما اختارش غير العينات دي هم دول العينات اللي يشتغلوا حتى اختيارات المسيح له المجد منتهى التواضع والإخلاء تدور الأيام طبعا ربنا يسوع له المجد بيوعظ فين بقى ما هو الجو ده على البحر مرة وعلى الجبل مرة وفي المركب مرة وفي أوضة ضيقة مرة و... طب يا رب ده انت ده انت الملائكة بتترعب منك مفيش مشاكل وبعدين يجي بقى نهاية الخدمة وحاسسهم لسه ما فهموش الدرس درس الإخلاء فيجي ليلة صليبه ويفادئهم دخل جوه جاب طشت مية وطلع رابط نفسه زي العبيد وقعد تحت على الأرض وبقى هم اللي على الكراسي ايه اللي هتعملوا يا رب قال اغسل رجليكم فبطرس قال له لا ما ينفعش قال له لا لازم ينفع لو ما غسلتكش مالكش معاه نصيب وبقوا محرجين جدا قال لهم بس عشان تفهموا خلاص ده آخر درس أنا ماشي فلازم تكونوا فهمتوها بقى ده أنا جاي من السما عشان الموضوع ده عشان من غير السكة دي مفيش رجوع للسما فلازم تبقوا عارفين السكة وبعدين يترك نفسه يحاكم كمتهم كمجرم مسيح لو المجد اعتبر مجرم ده ما حدش فينا يقبلها على نفسه انما المسيح لو المجد وقف ساكت كمجرم وصلب بين لصين يعني قيمة الإجرام بقى واحد من الثلاثة في نظر المجتمع مجرمين كلهم في بعض مفيش مش مهم مش مهم طب وماله لأنه جاي عشان الناس دي بعدين قمة الذل والمهانة على الصليب بقى البصق على الإهانة على التريقة على السخرية على إيه ده كله ده كل ده اسمه أخلى نفسه آخذا صورة عبد وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت موت الصليب الكلام ده مش بس العهد الجديد قاله العهد القديم بروح النبوة الآباء شافوا الحاجات دي من بعيد تعبير بولس الرسول يقول شافوها من بعيد يعني ايه أشعية مثلا في جزء في أشعية كده يسموه جزء العبد المتألم أشعية فجأة قعد يتكلم عن عبد بار في الوقت اللي في العهد القديم ما بتتقالش كلمة بار غير على ربنا بس لأن في نفس العهد القديم بيقول ليس بار إيه ليس ولا واحد ولما يسبحوا ربنا يقولوا له أنت رب بار ففوجئنا أن أشعية بيتكلم عن عبد بار منين عبد يعني إنسان ويبقى بار ما القاعدة بتقول ما فيش بار في العبيد فيقول مثلا قال الرب جابلي من البطن عبدا له لإرجاع يعقوب إليه فينضم إليه إسرائيل فأتمجد في عيني الرب وإلهي يصير قوتي فقال قليل أن تكون لي عبدا لإقامة إسباط يعقوب يعني الأب بيكلم الابن بيقول له هو قليل إن أنت تبقى عبد هي دي الناس مش فاهماها ولا إيه مش شايفاها مش شايفين التنازل إنك تاخد شكل عبد قليل أن تكون لي عبدا ده بيتكلم عن الشخص اللي هيرجع يعقوب ويضم إسرائيل لربنا تاني لو المسيح لو المجد اللي هيرجع كل حاجة فقال له هم مستقلين بيك عبد هي دي قليلة قد جعلتك نورا للأمم واضح الكلام عن المسيح لتكون خلاصي أنت هو خلاصي الأب بيقول للابن كده لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض كلام واضح قوي بيخاطب عبد بس بيقول له أنت النور وأنت الخلاص طب ما تجيش غير على المسيح لكن كيف يأخذ لقب عبد دي لغاية دلوقتي لغز عند اليهود الحتة دي لغز ليه منين يتقال له عبد ومنين يتقال له نور وخلاص وكلام ما ينفعش غير مع ربنا بعد كده يقول هكذا قال الرب فاد إسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه الأمة لعبد المتصلنين المتسلطين لو المسيح ينظر ملوك فيقومون يعني الملوك لما يفهموها هيفطوا من على كراسيهم يا نهاري هو اللي صلبنا ده ربنا فاهمين المعنى هي معناها كده هيكتشف الناس بعد كده ان اللي كانوا ماسكينه ده وبيذلوه ده ربنا له المجد لعبد المتسلطين ينظر ملوك فيقومون رؤساء فيسجدون دول لسه كانوا بيعذبوه انما بعد كده هيكتشفوا فيسجدون لأجل الرب الذي هو أمين وقدوس إسرائيل الذي قد اختارك يجي بقى في أشعية 52 يقول هو ذا عبدي ربنا باصص ليسوع على الأرض الأب السماوي معجب بيه جدا طبعا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت مفيش حد perfect غيره فيقول هو ذا عبدي اللي هو نفسه ابنه برضه بس المرة دي عشان واخد شكل عبدي فبيقول بقى عبدي يعقل يتعالى يرتقي يتسامى جدا طبعا ما تجيش على حد دي في نبي يتقال عليه الكلام ده لا يتسامى جدا دي دي يعني ما فيش غلط ما فيش خطية بقى طب منين يبقى يتسامى جدا ولسه اسمه عبد عشان المسيح أخذ شكل العبد كما اندهش منك كثيرون يعني يا رب انت لغز في التاريخ كيف تكون إنسانا عبدا وفي نفس الوقت إلها كاملا كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل يعني الناس إيه أفسدت المنظر بالصليب وصورته أكثر من بني آدم بقية الكلام يقول من تعب نفسه يرى ويشبع وعبدي البار هاي الكلمة هي عبدي البار عبدي دي إشارة إلى ناسوته والبار إشارة إلى لاهوته بس هو شخص واحد عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين احنا في العهد القديم كلمة يبرر دايما مشروطة بإيه تقول ناموس ماشي ذبايح فرايد كلمة يبرر دي لازم تدور لها جنبها على الناموس والمطلوب المرة دي بيقول التبرير مرتبط بحاجة تاني خالص اللي يعرف هذا العبد البار يتبرر ولا ناموس ولا فرائد ولا سبت ولا ذبايح ايه الحكاية ده النظام الجديد اللي هو اسمه العهد الجديد العهد الجديد اللي أساسه هذا العبد البار واللي ورا العبد البار هذا الإخلاء سر هذا العبد أنه هو الإله الحقيقي الذي أخلى نفسه آخذا صورة عبده لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة من أجل أنه سكب نفسه للموت وأحصي مع أسمه وهكذا في عبرانيين خمسة معلمنا بولس حب يورينا جمال المسيح له المجد في اتضاعه فيقول الذي في أيام جسده يعني لما كان على الأرض ماشي وسطينا قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه مع كونه ابنا تعلم الطاعة مع أنه ابن مساوي للآب هنا مع كونه ابنا بالضبط معناها مع كونه إله حق من إله حق ونور من نور حاطط نفسه في منظر عبد ماشي يقول حاضر تعلم الطاعة يا رب الطاعة دي سيبها لنا احنا العبيد اللي نقول حاضر غصب عن عينينا انما انت تقول حاضر ليه ده انت صاحب الكل انت الاله الحقيقي فبيقول مع كونه ابنا هنا ابنا يعني مساويا للاب معادلا للاب لكنه تعلم الطاعة مما تألم به وإذ كمل يعني عمل كل اللي عليه صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدا عشان كده ربنا يسأله المجد ثبت القاعدة دي قال إيه كل من يرفع نفسه يتضح وكل من يضع نفسه يرتفع يعني إيه كل الناس طالعة لفوق فآخرتها إيه راسها تحت كل اللي هيمشي ورا المسيح هينزلوا من فوق لتحت ما هو ده اتجاهه اخلى نفسه عمل ايه نزل من فوق لتحت وكل اللي اتجاههم من فوق لتحت هيطلعوا لفوق بعد كده مش عارف فهمتوها ولا لا اللي باصص انه يتنازل ويتضع دايما ده اللي المسيح هيرفعه وياخده معاه السماء اللي باصص زي كل البشر انه يرتفع ويتمجد في الدنيا ده اللي التراب هيلمه في الاخر وراسه في الارض فربنا يسأله المجد قال قلدوني أنا نازل من فوق لتحت ده اتجاهي وبالتالي النتيجة إيه أطلع السماء تمجد خليكم معايا في الاتجاه ده على طول شغالين كده على طول لتحت مش لفوق آخر رحلة المسيح كان تحت رجلين تلاميذه دي آخر رحلته على الأرض بعدها كان مكانه في القبر تحت رجلين البشر ليه؟ عشان ياخد كل الحبايب ويطلع بيهم السماء طب انت عاوز تطلع مع المسيح خلي عينيك لتحت مش لفوق بمعنى اتعلم كيف تنكر ذاتك اتعلم فن التواضع تعلموا مني ده اللي احنا هنوصل له بقى اذا كنت عاوز توصل للسماء اللي المسيح نزل من السماء عشان يديها لك لازم تقلد المسيح في حتة اخلاء النفس احنا فين واخلاقه فين لان هو نازل من السماء الارض احنا كله ارض ارض يعني لكن على الاقل انكار الذات او التواضع يبدا بمدرسه وتلمذه على المسيح نفسه السكه دي معناها انك دايما باصص على ربنا يسوع تعلم منه هو كان بيستحمل الكلام ازاي كان بيتعامل مع الناس ازاي كان بيسامح ازاي تعلموا مني لا ساعة ما قال تعلموا مني ما أنا ممكن أتعلم كل حاجة إنما ركز على دي بالذات لأني وديع ومتواضع القلب التواضع ده اللي جوه والوداع ده المنظر الخارجي فاللي قلبه متواضع يبقى حياته كلها وداع يبقى احنا مطلوب مننا خلاصة الكلام ان احنا نحط ربنا يسوع قصاد عينينا ونقلده من ناحية تواضعه بالذات ازاي يقعد في اي حتة بيتعامل مع كل الفئات بيحترم كل الناس مشجع جدا ما بيدنش حد مع انه هو الديان قمة التواضع طبعا عشان نقعد نمشي في حياة المسيح ونتكلم عن التواضع ناخد كذا مؤتمر لكن دي متروكة لكم مثلا يتقال لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته أصل اللي صوته عالي زيادة وعمل هوسة ده مش متواضع يتقال ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه أصل اللي بيخرب الدنيا عشان المرتبة مش مريحة والمخدة مش مريحة والأكل مش جاهز ده مش متواضع المسيح ليس له أين يسند رأسه أي حتة لما يتقال عليه ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه تتواضع إنما من غير ما تتظلم تعمل شغلانة كبيرة ده مش تواضع قال على المسيح كان خاضعا لهما اللي بيخضع له كل الدنيا ما عندوش مشكلة يقول يوسف حاضر ويقول للعذراء مريم حاضر مسيح له المجد قدام امرأة خاطئة أمسكت في ذات الفعل كل الناس حكمت عليها بالإعدام دافع عنها وقال لها ولا أداء دينك فيش إدانة خالص مع انك انت لما تدين يا رب حقك ما تتحسبلكش خطيه الخطيه دي فينا عشان نتعلم ما تدنش حد مجدا من الناس لست اقبل يبقى اول مدخل للتواضع او الاخلاء انك تحط ربنا يسوع قصاد عينيك هترتاح قوي وهتبقى سكتك للسما سالكه ما فيهاش عراقيل المتواضع يدخل السما بسهوله زي لسه انبا انطونيوس بيقول ايه اتعلم التواضع تغلب كل الخطايا لما تكون متواضع مفيش حاجة تضيع ملكوت منك تاني سكة ببساطة التلمذة والخضوع كلمة حاضر ربنا يسوع له المجد قبل يقول حاضر مع ان كل الدنيا بتقول له حاضر لكن ما استكترش يقول كما أوصاني أبي هكذا أفعل كان خاضعا لهما مع كوني ابنا تعلم الطاعة كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض شوفوا التعبير وتسربلوا بالتواضع البسوا لبس يعني وانت الصبح قبل ما تنزل كده بعد ما تلبس هدومك خد من على الباب ثوب اسمه ثوب التواضع وانزل عشان ما تنزل الشارع لا تشخط ولا تنطر ولا تتغاظ ولا تزعق ولا تدين واي حد يقول لك حاجه تقول له حاضر يعني تبقى الدنيا سهله البس التواضع لبس عشان تبقى شبه المسيح يقول أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يصفرون لأجل نفوسكم وفي قول القديس يوحنا الدرج يقول اذبح الكبرياء بسكين الطاعة اللي بيقول حاضر ده بيذبح كبرياءه وده اللي ممكن يضيع الملكوت مننا الكبرياء ثالث مدخل للتواضع أو الإخلاء هو الخفاء اليهود كانوا مضروبين مع تدينهم الشديد بحتة المنظرة والمظهرية وكده فربنا يسوع في الموعظة على الجبل ايه شرك ده كله قال لهم بصوا بقى اللي يصوم يصوم بيني وبينه يغسل وشه ويدهن راسه مش عايز حد يقول اللهم اني صائم انا عاوز اللي يصوم يصوم لابوه عش... اللي يصلي يقفل على نفسه ويصلي اللي يعمل صدقة يمينه ما تعرفش شماله عشان أبوكم الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية ليه يا رب ملح على الخفاء لما يبقى العمل بينك وبين ربنا مش هيبقى فيه تمثيلية مش هيبقى فيه كبرياء مش هيبقى فيه منظرة إنما وسط الناس لا هتتمنظر طبعا فإذا من مداخل التواضع الخفاء الحرص على العمل الخفي مدخل رابع للإخلاء والتواضع هو فحص النفس الواحد فينا ممكن يفتكر إنه كويس لأنه مش بيبص على نفسه كفاية لما الواحد يفحص نفسه كويس يكتشف العيوب واللخبطة اللي جواه فيتضع فينكر ذاته ليه لأن ذاته مش حلوة عشان يقعد يتمسك فيها ويجبر فيها فحص النفس يساعد الواحد ان يقول لنفسه لا لأنه شاف أخطاء زي مثلا في الابن الضال يقول رجع إلى نفسه دي اللي فرقت على طول ورجعته لربنا يقول ربنا يسوع أخرج أولا الخشبة من عينك يعني بص على نفسك الأول قبل ما تبص على غيرك يقول لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا احكم على نفسك الأول قبل ما تحكم على حد يقول لأنه إن لامتنا لامتنا قلوبنا يعني قلبك يلومك قلبك يلومك يعني بتفحص نفسك فتقول إزاي أنا عملت كده التوبة احنا كل ده بنتكلم في طريق الإخلاء يعني كيف تتعلم من المسيح حكاية لكنه أخلى نفسه قلنا ايه اتعلم منه حطه قصاد عينك وقلنا قول حاضر لكل اللي حواليك وقلنا خبي اي حاجة حلوة في حياتك بينك وبين ربنا وقلنا افحص نفسك واخيرا توب التوبة المستمرة تخلي القلب متواضع تخلي الواحد منكسر القلب يا بخته منكسر القلب تخليه مسكين بالروح وعندنا أول وعد في الموعظة على الجبل طوبى للمساكين بالروح ها ادخلوا السما حتف طب دي حاجة حلوة عشان توصل لكلمة المساكين بالروح دي عاوز عملية توبة مستمرة والتوبة عاوزة فحص نفس انك تفحص نفسك فتوب دايما يا رب سامحني يا رب ارحمني يا رب غيرني يا رب شيل عني زي العشار اللي وقف يقول اللهم ارحمني انا الخاطئ باتضاع فخرج مبررا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد